السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج رسائل ورسائل جديدة نقرأها في القرآن الكريم في السنة المطهرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في تاريخنا الطويل وفي واقعنا الذي نعيش فيه أنا الحقيقة ربنا أكرمني الأسبوع اللي فات بعمرة ورجعت الحقيقة بعد ترك الأحداث في مصر وترك الأحداث في العالم العربي بشكل كبير والانخراط في أمور العمرة أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا أن نقضي مثل هذه الرحلات الطيبة الطاهرة وأن يكتب العمرة لكل المحبين والمشتاقين لها في مشارق الأرض ومغاربها ونشوف دايما كده الكعبة مشرفة و آه، آه، زوارها كتير وزوارها آه، مشتاقين وزوارها متخلصين من ذنوبهم ومن آثامهم ومن معاصيهم وراجعين لبلادهم بقلوب طاهرة وقلوب نظيفة رجعت من العمرة الحقيقة لقيت الأوضاع زي ما انتم شايفين وزي ما انتم سامعين والإعلام زي ما هو بيتكلم في 10000 قضية كلها تؤلم المسلمين وكلها يعني تسبب الحرج والضيق في نفوس الكثير من المخلصين ومحبين لهذه الأمة الكريمة مشاكل لا حصر لها مشاكل في أثيوبيا موضوع سد الألفية و... أو سد النهضة مشاكل في سوريا سقوط ال- القصير و... أو القصير و... و... ومشاكل حزب الله في دخوله السافر في حربه ضد إخواننا في سوريا مشاكل في فلسطين ومسيرة القدس العالمية ومخاوف كبي- كبيرة تتهدد المسجد الأقصى وغزة ومشاكل مع بين حماس وبين فتح مشاكل في داخل البلد طبعا وما يقال عن التمرد وما يقال عن 30 يونيو ومظاهرات ومحاولة إسقاط الرئيس المنتخب والقيام ضد الشرعية ومحاولة إلغاء ما كنا يعني نحرص على تحقيقه منذ سنوات طويلة جدا بل عقود طويلة جدا مرت بالأمة يعني مشاكل في كل اتجاه لو أنا قعدت مشاكل في تركيا طبعا كلكم سامعين اللي بيحصل مظاهرات اللي على أردوغان والتحزبات الكبيرة اللي, اللي ضده في هذه الفترة في كل جزئية من الجزئيات بتلاقي مشكلة من المشاكل احنا نفسنا نستكين يعني نفسنا السكينة تنزل في قلوبنا نفسنا اننا نستريح من هذه الاوضاع ونبتدي نعيش حياه آه، لطيفه راقيه هادئه آه، ممتعه آه، نفسنا نعيش بهذه الصوره نفسنا ربنا يدينا مغانم كثيره نفسنا نحقق نجاحات في مجالات شتى نفسنا نفسنا نفسنا ما الطريق ازاي امشي عشان اوصل لهذه الراحه النفسيه لهذه السكينه والهدوء ازاي امشي لنصر للامه ازاي امشي لنتائج ممكن تكون ليها ثقل على الارض وتغير من تاريخ الدنيا كلها ازاي احفظ لهذه الامه كرامتها ازاي اطبق الشريعه الاسلاميه واعز كلمه الدين ازاي ازاي ازاي امور كثيره جدا تعالوا بينا ناخد بعض الرسائل من القران الكريم احنا عندنا مشاكل اتغيرت في حياتنا ما خدناش بالنا منها كانت هي اصل تاخر رؤيه هذه السكينه في حياتنا ورؤيه هذه الفتوحات وال- والنصر الذي نتمناه لامتنا. تعالوا نشوف الكتاب القران الكريم كيف وصف فيه ربنا عز وجل حال التغيير الذي غير به قوما من حاله اضطراب الى حاله سكينه من حاله ضعف الى حاله قوه من حاله شتات الى حاله قياده للارض كلها شوف القران الكريم وهو بين ايدينا احنا بنراجع وبناخد رسائل جميله النهارده منه وده كان منهجه صلى الله عليه وسلم لما كان تحصل ازمه من الازمات كان يقرا القران صلى الله عليه وسلم على الصحابه الكرام فترق الافئده وتحنو النفوس وتفهم العقول كيف يمكن ان تتعامل مع القضيه احنا للاسف الشديد في ازمتنا هذه وضعنا الكتاب وراء ظهورنا ووضعنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا وبالتالي افتقدنا للنور الذي يمكن أن نتبين به معالم الطريق الصحيح الذي يأخذنا بإذن الله إلى راحة الدنيا وإلى سعادة الآخرة يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ده اللي بندور عليه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ما شاء الله يعني تحققت لهم في هذه الآية السكينة التي نبحث عنها حالة الاضطراب اللي احنا عايشينها والحيرة والقلق الشديد ومتابعة الأخبار يمينا وشمالا و... وروح- حالة الهلع التي تراها في الشعب هذا كله يزال بهذه الآية نزلت السكينة كما قال ربنا عز وجل مش بس, مش بس كده لا وأعطاهم الفتح وفتحا وأثابهم فتحا قريبا إذا تحقق فتح للمسلمين طب نكمل قراءة الآيات جميلة جدا قال ومغانم كثيرة يأخذونها مش بس الفتح القريب لا ومغانم كثيرة يأخذونها والمغانم ديت أرباح مادية مش الناس عايزة الاقتصاد يتحسن وعايزة الدولار سعره ينزل واليورو سعره سعره ينزل وعايزة السولار يتوفر وعايزة وعايزة عايزة أمور كتيرة عايزة دخولنا ترتفع عايزة مستوى رفاهيتنا يزيد عايز هذه مغانم هذه أمور الدنيا يعد ربنا عز وجل أنها ستؤتى للمسلمين في بعض الحالات ما ما هي هذه الحالات الآية بتوضح يقول و وعدكم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وإيه اللي جاية جميلة قوي وكف أيدي الناس عنكم الناس اللي متجمعة عشان تحاربكم ربنا سبحانه وتعالى كفهم عنكم لم تكفهم أنتم ولكن هو سبحانه وتعالى الذي كف أيدي الناس عنكم التحزبات والفرق والتجمعات والأموال اللي بتصرف والبلطجة وقلة الأدب و كل هذه التجمعات كبيرة جدا تريد أن تغير على الجماعة المؤمنة تريد أن تغير على ال- ال- التيار الإسلامي على الاتجاه النظيف في البلد على كذا على كذا عايزة تفعل هذا ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة أن يكف هؤلاء الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير طبعا الآيات نزلت بعد صلح الحديبية ونزل نزل كل كلمة من دولت لها معنى معين لكن الإجمال المعنى الإجمالي إن هذه الأشياء كلها ممكن تتحقق للمسلم يتحقق له سكينة في قلبه في الدنيا يعيش مطمئن مستريح ويرى آثار النصر الكبير والفتح العظيم ويحقق المغانم التي يريدها وتكثر أمواله ويعلو اقتصاده وتعز دولته ويعظم شأنه في الدنيا كل ده أصله إيه؟ كل ده أصله إيه؟ أعمل إيه عشان أوصل لكل الجمال ده كله؟ شوف الآيات أولها كان بيقول إيه؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هذا بيت القصيد هذه النقطة اللي أنا النهاردة هكلمكم عنها في الحلقة فعلم ما في قلوبهم عندما اطلع الله عز وجل على قلوب هؤلاء فوجد فيها الصدق ووجد فيها الإيمان ووجد فيها الإخلاص وجد فيها التوجه إليه وجد فيها الخوف من ناره الرغبة في جنته وجد فيها الرغبة الحقيقية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيها التجرد الكامل لله عز وجل وجد فيها الزهد في الدنيا البعد عن المطامع الخاصة البعد عن المصالح الذاتية لكل إنسان اطلع على كل هذا هذا كله شيء قلبي لا يرى إلا الله عز وجل عندما تحقق هذا وتحقق من فلان وفلان وفلان وفلان فعلم ما في قلوبهم الجماعة المؤمنة مش واحد ولا اتنين الجماعة المؤمنة اتصفت بهذه الصفة صار هذا أمرا ملازما لهذه الجماعة المؤمنة أن قلوبها نظيفة ومتصلة بالله عز وجل عندها تحققت كل هذه المنافع نزلت السكينة وحدث الفتح وتحققت المغانم وأشياء كثيرة جدا إحنا كلنا نتمناه لأمتنا ونتمناه لمجتمعنا ونتمناه لنفسنا كل ده حصل لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على القلب فوجد فيه ما يريد سبحانه وتعالى إذا المشكلة الرئيسية يا إخواننا إن إحنا قلوبنا اتغيرت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا مثل هذه الأزمات التي نمر بها دي مشكلة خطيرة جدا المفروض إننا نعطيها من الاهتمام ما يوازي حجمها حجمها كما تبين لنا في الآيات حجمها راحة في الدنيا وراحة في الآخرة حجمها منافع تتحقق في الدنيا ولكن الله عز وجل يعلم صدق ما في قلبك مش هنعرف نضحك على ربنا سبحانه وتعالى هو يطلع على قلوبنا إذا أردت حقيقة أن تخرج من أزمتك فعليك بالارتباط الوثيق بالله عز وجل احنا في أزماتنا على فكرة بنرتبط بربنا سبحانه وتعالى وده مش المسلمين بس ده عامة الناس كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع الناس بشكل عام في الأزمات ترتبط به سبحانه وتعالى عشان كده احنا قلوبنا من سنتين أيام بداية الثورة كانت أفضل من قلوبنا دلوقتي لأننا كنا في أزمة حقيقية كنا في مشكلة كبيرة وكنا بنتمنى أن يزول عنا هذا النظام ال- الفاجر الذي حكم البلاد بس- بال- بالسياط وبالسرقات وبالفساد وبالرشاوة وبالعمالة للغرب وللشرق ولليهود ولغيرهم هذه المفاسد كلها الحمد لله ربنا أكرمنا وأرانا الآيات ولتكون آية للمؤمنين ففعل هذه الآيات قلوبنا عندها كانت متعلقة متعلقة به سبحانه وتعالى قلوبنا في هذه الأزمة كانت فعلا رقيقة وفعلا قريبة من الله عز وجل فعلا خاشعة ترفع يدك بالدعاء تشعر أنه لا تملك من أمرك شيئا إلا أن يشاء الله عز وجل وعندك تجرد كامل في هذا الموضوع وقد سلبت الأسباب من يديك ما عندنا قدرة نواجه الدبابات ولا نواجه الأسلحة النارية ولا نواجه البلطجية بالأعداد الكبيرة ولا نواجه المخابرات ولا نواجه كده نلجأ إلى الله عز وجل نرفع إيدينا كنا والله واقفين في نهاية التحرير نرفع إيدينا بالدعاء وكان المطر ينزل خفيف لطيف يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى احنا معاكم ربنا سبحانه وتعالى معاكم و... ويؤيدكم وينصركم و... هذا يطمئن القلوب احنا مت- في غاية الاطمئنان مع ان الظروف صعبة جدا للسكينة التي نزلت في القلوب في ذلك الوقت لأنها كانت فعلا متعلقة بالله عز وجل وعندما تغيرت الأوضاع واستقرت الأمور الكثير يعتمد على قوته ويعتمد على عدده ويعتمد على خطته ويعتمد على عقله ويعتمد على ترتيبه وتخطيطه إذا اعتمدنا على هذه الأمور وزال حبنا وتمسكنا برعاية قلوبنا وحماية قلوبنا من الانحراف يمينا وشمالا خلاص القضية انتهت وتبدأ الأمور تنسحب من تحت إيدينا ونشعر بالألم والحزن والقلق والهلع الشيء اللي انتم شايفينه بينتشر الآن في الأمة الإسلامية للأسف الشديد ربنا بيقول في القرآن الكريم وبرضه تعالوا ناخد تصور جميل جدا جدا لحالة المسلم أو حالة الإنسان بشكل عام كما وصف ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا موقف يصوره رب العالمين سبحانه وتعالى، الموقف ده على فكره موجود في القران الكريم في اكثر من موضع بصيغ مختلفه. موقف مجموعه ركبت سفينه ونزلت في البحر فأحاط بها الموج من كل مكان في الأول كانت الأمور هادية ما كناش واخدين بالنا إن في مشكلة لكن فجأة حوصرت السفينة بالأمواج الهائلة وبالرياح الشديدة وصارت السفينة على مقربة من الهلكة في هذه اللحظة رفع الناس جميعا أكفهم إلى السماء ودعوا الله عز وجل كما وصف ربنا عز وجل في القرآن الكريم مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه نعدي بس من الموقف ده يا رب زيل هذا الحاكم في هذا الوقت وبعد كده انا عبدك وانا ماشي في طريقك وانا اطبق كتابك واطبق شرعك واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم واعيش حياة المسلمين المخلصين يا رب خرجنا من أزمة كذا وأزمة كذا مر بينا كتير قوي في الفترة اللي فاتت ديت فقلنا هذا الكلام لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الشكر أن تسير على منهجه سبحانه وتعالى الشكر ليس باللسان فقط الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح كل ذرة في كيانك الشكر أن تمشي في طريقه سبحانه وتعالى الطريق المستقيم لا تتبع أهل الشرق ولا أهل الغرب الشكر أن تعلن أنك له تابع سبحانه وتعالى وأنك له مخلص وأنك على منهجه هكذا ما تعلق أحلامك على أهل الشرق ولا أهل الغرب لا على امريكا ولا على ايران ولا على غيرها من دول الارض كلها انا متمسك بقراني وسنه نبي صلى الله عليه وسلم واعلم علما يقينيا انني ما دمت متمسكا بهما فان الله عز وجل لن يضلني ابدا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا لا هيضرك يهود ولا هيضرك شيعه ولا هيضرك شرق ولا غرب ولا ولا اي حد في الدنيا داخليا وخارجيا امورك كلها مستقره ما دمت متمسكا بالكتاب والسنه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي كما يقول صلى الله عليه وسلم فهذا القران الكريم يحكي هذا الموقف ان ناس اتزنقت في مشكله كبيره جدا فرفعت اكفها الى السماء لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم شوف ال- الآيات فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الناس نسيت نسيت إنها كانت مرتبطة بربنا سبحانه وتعالى عاشت حياتها زي ما هي عايزة اختياراتها صارت نابعة من عقولها ليست نابعة من كتاب ربنا عز وجل ما تراه أصوب تفعله ولا تنظر في كتاب ولا في سنة فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس هتضروا مين بهذا الفعل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون بعد هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى وضع إيدينا على سر المشكلة إيه اللي بيخلي الناس تنسى وإيه اللي بيخلي الناس تخرج من الأزمة وهي في غاية الخشوع وبعدها بيومين ثلاثة يخرج كل الخشوع من القلب وتصبح في غاية الغلظة وفي غاية الجفوة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا مباشرة بعد هذه الآية قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن أصل المشكلة هي موضوع الدنيا ده إنما مثل الحياة الدنيا ذكر أمر الدنيا الذي غير القلوب يا إخواني هو أمر الدنيا والذي يعيد لنا مجدنا وقوتنا وسطوتنا وعزنا وقيادتنا للأرض جميعا يعيد لنا استقرارنا في بلادنا يعيد لنا وحدتنا مع إخواننا داخليا وخارجيا يعيد لنا سكينتنا في قلوبنا اللي يرجع لنا ده كله إننا نصلح قلوبنا ونزهد في هذه الدنيا الدنيا هي اللي أفسدت هذا القلب المناصب اللي اتوزعت هنا يمين وشمال والأطماع اللي ظهرت عند الناس وكل واحد عايز يتراضى بكرسي ويتراضى ب- بوزارة ويتراضى بمحافظة ويتراضى بمنصب معين وده زعلان وده زعلان وده زعلان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ما تفتكروش ان الناس اللي عايزين يعملوا تمرد وعايزين يعملوا ثورات وعايزين يعملوا مسيرات واسقاط انهم راغبين في اصلاح البلد او في خير الناس ابدا والله كل القضيه قضيه دنيا كرسي عايزين مش هنقعد نصبر كمان ثلاث سنين لما تخلص فتره الدكتور ونعمل انتخابات جديده لا خليها بسرعه عايزين ناخد حته من الدنيا قبل ما الدنيا تروح مننا ومحدش ضامن عمره هم بالذات ان كلهم ما شاء الله اعمار كبيره فكل واحد عايز بسرعه يلحق حاجه من الدنيا قبل ما يموت هذا حال الناس في حال الازمات كانت القصه مختلفه عن كده وكنا ممكن نوحد بعضنا وكنا ممكن نلاقي اهل الشرق بيقعدوا مع اهل الغرب والاسلاميين مع غيرهم لان كلنا مزنوقين وكلنا عندنا مشكله فكل الناس متجمعه وكل الناس بتقول يا رب وكل الناس ماسكه السبحه وعماله تسبح وتذكر لا ما شاء الله مشايخ كله وعند ما اتحلت المشكله كل الناس بدات في الصراع وفد... وفي اللي انتم شايفينه يعني الوضع المأساوي اللي بتمر بالبلاد حقيقة ولا أقول مصر فقط ولكن العالم كله اللي بنت- بندفع ثمنه في سوريا وبندفع ثمنه في السودان وبندفع ثمنه في الصومال بندفع ثمنه في في مصر بندفع ثمنه في تركيا في كل مكان مشكلة في القلب تحتاج أن تحل أنا متأثر للغاية إن كتير جدا جدا من مشايخنا ومن علمائنا تركوا إصلاح القلوب وبدأوا يتكلمون في هذه الأمور بالعكس ده كلامهم للأسف الشديد خرج يعبر عن يعني مشاكل كبيرة للغاية في القلوب القلوب محتاجة تتراجع تاني يا اخوانا شفنا ال- الناس اللي بيقولوا كلمات ما يستقيم أن تقال من فم عالم تكلموا بيها على الأوضاع اللي في البلد سياسيا وتكلموا فيها على توزيع الكراسي والمناصب والأماكن ويتكلموا فيها على أو... يعني أنا أستحي حقيقة أنا محضر كذا مثال والله بس أنا ما أستطيع أن أنا أذكر هذه الأمثلة لكلام سمعته من مشايخ أجلاء وعلماء كبار بيتكلموا على أمور وينتقدوا فيها انتقادات ما يستقيم أن تأتي على ألسنتهم إلا إذا دخلت الدنيا في قلوبهم فلا بد من إخراج هذه الدنيا ننشغل بإصلاح هذا القلب وفي عملية سياسية شغالة وعملية اقتصادية شغالة وعملية طبية وزراعية وهندسية البلد شغالة زي ما هي شغالة لكن قلبنا لازم نراجعه عندما يعلم الله عز وجل في قلوبنا هذا الخير كل شيء هيتصلح لساننا هيتصلح جوارحنا هتتصلح عقولنا هتنضف وتعرف تفكر صح وكل البلد هتمشي في الاتجاه السليم ده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ألا إن في الجسد مضغة مضغة قطعة صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب شوف رجع القصة كلها في النهاية لموضوع القلب إذا كان هذا القلب سليم إذا صلح هذا القلب الجسد هيصلح وتصلح المجتمعات وتصلح الأمة وتصلح الأرض بكاملها إذا فسد هذا القلب فكل شيء بعد كده عليه السلام عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يخشع تمام الخشوع عندما يتكلم أو يدعو الله عز وجل بشيء خاص بقلبه صلى الله عليه وسلم شوف الدعاء الجميل اللي علمه لنا صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك احفظ هذا الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لمن عرفه عرفه أن يتعلمه تحفظوا هذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك انظر إلى هذه الحالة الخشوعية الكبيرة التي يتكلم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك شوف هذا التوسل بأسماء الله عز وجل وهذا التقرب من الله عز وجل وهذا الخشوع الكامل من أول ما قال أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك هذا التصوير لهذه الحالة في النهاية عايز إيه؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القلب قصة القلب أن تجعل القرآن القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استحضر كل هذه الحالة الخشوعية وطلبه في النهاية من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغير قلبه أن يحفظ قلبه أن ينور قلبه بالقرآن الكريم أن ينور صدره بالقرآن الكريم أن يجعل القرآن ربيع القلب القلوب يا إخواننا أحيانا بتموت يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت في ناس ميتة لا تذكر الله عز وجل الناس اللي عاملة القلق ده كله لا تذكر الله عز وجل حقيقة لو ذكرت الله عز وجل لحظة في حياتها ما فعلت يعني تسعة عشر ما تفعل لأنه ليس لله عز وجل لكن أنت وجهت لله ونظفت هذا القلب وعملت على تنظيفه بوسائل تنظيفية كبيرة شرحها لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة أولها قراءة هذا الكتاب القرآن الكريم فرغ من عمرك ومن وقتك جزء تقرأ فيه القرآن الكريم وتسمع فيه إلى الآيات الكريمات في ناس غيرت سكة حياتها كلها لما سمعت القرآن الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه واحد من الناس اللي كانوا بيحاربوا الدعوة الإسلامية محاربة كبيرة جدا جدا مش عايز يسمع ولا كلمة من القرآن الكريم علماني بلغة العصر المعاصر مش عايز يسمع كلمات القرآن ولا يطبق منهجه في حياته ولا يعيش بيه ولا يتبع نبيه ولا أي حاجة هو عايش حياته الدنيا وخلاص على كده دي مرحلة من مراحل عمره رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام قابل مصعب بن عمير قصة طويلة ولها مقدمات لكن خلينا على هذا المشهد ونشوف هذه اللقطة عشان نعرف القلب ازاي ممكن يتغير بالقرآن ولما القلب يتغير ايه اللي ممكن يعمله الإنسان احنا عايزين أمثلة سعد بن معاذ ديت ده راجل هوت محارب راجل قلبه غليظ راجل عنده قسوة عنده عنف عنده صد عن سبيل الله بيحارب المسلمين فجه قاعد مع مصعب بن عمير أسعد بن زرارة قال له، هذا الرجل له ما وراءه اصدقوا الله فيه فمصعب بن بدأ يتكلم الراجل داخل بمنتهى العنف بيقول له ايه اسمع كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل ما يسلم وهو بيكلم مصعب بن عمير وكان الكلام ده في المدينه المنوره مصعب مش من اهل المدينه مصعب عبدري من بني عبد الدار من مكه المكرمه جاي زائر على المدينه المنوره فبيقول له ايه ان كانت لكما في انفسكما حاجه فارحلا من هذا المكان بيكلم اسعد بن زرار الخزرجي وبيكلم مصعب بن عمير اللي من قريش بيقول لهم لو انتوا الاثنين عايزين تعيشوا امشوا من هنا تهديد مباشر بالقتل فإن كانت لكما بأنفسكما حاجة فارحلا من هذا المكان فقال له مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع أنا عندي كلمتين هقولهم لك أو تجلس فتسمع فإن أعجبك الأمر قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره شوف الطريقة الدعوية المطلوبة في مثل هذه الظروف أنا بتكلم الكلام ده دلوقتي وأتمنى أن يكون سامعوا اللي ماسكين الأمور في البلاد وسمعوا المشايخ والعلماء وسمعوا الدعاء وسمعوا المتحركين من الشاب هنا وهناك هو ده المنهج والله هتحاول تتزاكى وتحاول تجيب يمين وشمال وتلف على الطريق عشان تجيب طرق قصيرة لما تريده والله ما هتوصل لن تصل إلا بما وصل به الأولون شوف طريقة مصعب بن عمير ديت هي الطريقة اللي ممكن توصل المسلمين إلى ما يريدون إلى السكينة وإلى الفتح القريب وإلى المغانم الكثيرة وإلى كل ما تتمناه في الدنيا والآخرة أو تجلس فتسمع محتاجين نتكلم عندنا بهذه اللغة مش نتكلم باللغة بتاعتهم الأرضية الدنيوية المادية البحتة نتكلم كل كلامنا في الخطة الخمسية في الزراعة في الصناعة في الأرض الكلام ده كله مطلوب بس مش هي دي لغة حوار الدعاة والعلماء وأصحاب القضايا الكبرى فقال أو تجلس فتسمع فإن أعجبك الأمر قبلته وإن كففنا ع- وإن كرهته كففنا عنك ما تكره قال صدقت وأنصفت وجلس يستمع اداله فرصة ان هو يتكلم هيتكلم مصعب بن عمير دقيقتين ثلاثة عشر دقايق لما جلس سعد بن معاذ جلس متكئا على حربته يعني واحد جاهز للقتال هيمسك الحربة ويضربها مباشرة ومع ذلك بدأ مصعب بن عمير في المنهج النبوي اللي تعلمه من سيد المرسلين في التعامل مع مثل هذه الظروف العنيفة فماذا فعل مصعب بن عمير ده إن شاء الله اللي نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا بنشوف موقف من المواقف الجميلة جدا جدا في السيرة احنا حافظين الموقف بس محتاجين نقف قدامه عشان نتعلم ازاي طريقة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في التغلب على حالة العنف الموجودة في البلد في التغلب على مقاومة عنيفة بالرمح والتهديد والشتائم والصد عن سبيل الله من زعيم من الزعماء واحد من الناس ال- الكبار جدا جدا في المدينة المنورة سعد بن معاذ ازاي يتغلب على كده قال له اسمع احنا محتاجين نتحاور محتاجين نتكلم هقول لك كلمتين بساط جدا عجبوك خدهم ما عجبوكش ارفضهم وخلاص على كده بمنتهى البساطة قال أنصفت فجلس متكئا على حربتي يستمع فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن قرأ عليه القرآن بس محتاج تكلم الناس بالقرآن احنا ما عدناش بنكلم الناس بالقرآن الكريم أنا النهاردة كنت مستمتع جدا في الحلقة ديت وأنا بقرأ معاكم صفحة من سورة الفتح وصفحة من سورة يونس يا ريت والله نعرف نفرغ حلقات نقرا فيها صفحات من القرآن الكريم مع تفسير بسيط نقرا فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومواقفه الجميلة نقرا مواقف مصعب بن عمير و مش كل الكلام آه، في ال- في ال- في المشاكل السياسية العنيفة والاضطرابات اللي موجودة في البلد احنا بنصلح غلط صلح القلب في البداية كل شيء بعد كده هيتصلح واللي هيصلحه لك هو ربنا سبحانه وتعالى في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قرأ عليه القرآن يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه وهو يصف هذا الموقف الجليل سيدنا مصعب بن عمير بيقرا القران و- وسعد بن معاذ قاعد قدامه متكئ على حربته وشه غليظ جدا ومتحفز جدا وكان بيشتم من شويه وماسك الحربه في ايده جاهز فجاه اسعد بن زراره لقى وشه بيتغير ملامح وشه بتتغير م- قسمات الوجه تتغير كيانه بدأ يتغير قال أسعد بن زرارة فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم هو لسه ما قالش أي تعليق سعد بن معاذ اتزلزل يا إخوانا بالقرآن الكريم ما تقولوش إن الناس اللي موجودين دلوقتي غير سعد بن معاذ وان دي نوعيات ما تفهمش القران الكريم ولا ترتع ولا ت- تهتم ب- بسماعه هو كان كده سعد بن معاذ برضه ما كانش عايز يسمع القران الكريم ولا يسمع اهله كلهم القران الكريم بالعكس كان واقف ماسك السيف وعايز يحارب وكان متحفز اشد التحفز وعنده سلطان بنتكلم على سعد بن معاذ زعيم الاوس في المدينه المنوره يعني رجل له هيبه وله مكانه وله سطوه وله اتباع كثر ومع ذلك لما سمع الكلمات الكلمات دخلت في قلبي الحالة دي مش حالة فردية مش حالة خاصة كده في السيرة النبوية قلناها لا اتكررت كتير جدا جدا لو وقت الحلقة يتسع احنا نذكر عشرات ومئات وآلاف الأمثلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وهو يستمع القرآن الكريم فقلبه اتغير يا اخوانا لما قلبه اتغير قسمات وجهه تغيرت ملامح وجهه تغيرت كل شيء في جسمه اتغير صلحت المضغة التي في الصدر فصلح الفم وصلحت العين وصلح الوجه شاف الكلام ده كله أسعد بن زرارة لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم فتكلم سعد بن معاذ فكانت أول كلماته ما أحسن هذا الكلام ما أحسن أنا ما كنتش فاكر الموضوع كده ما أحسن هذا الكلام ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين شوف ازاي الانتقالة 180 درجة من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين هكذا في دقائق معدودات أقيمت الحجة بكلمات الله عز وجل هذه الكلمات تدخل في القلوب يا إخوانا هذا كلام الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الناس ما تعرفش هذه المعلومات ما تعرفش هذه الحلاوة في هذا الدين ما تعرفش هذا الجمال في هذا المنطق الموجود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ارجعوا تاني كلموا الناس يا مشايخ ويا علماء ويا قادة ويا سياسيين كلموا الناس بهذه اللغة بلاش اللغة الأرضية المادية البحتة اللي بيتكلم بيها كل أهل الدنيا كل أهل المتاع الزائل هذا والحطام الفاني هذا ال- الرسول صلى الله عليه وسلم له لغة مختلفة الصحابة الكرام لهم لغة مختلفة نرجع لهذه اللغة إذا تحدثنا بها فتحت القلوب والله لو تقعد ألف سنة تقنع الناس بخطتك الرائعة ومنهجك العظيم ومشروعك الكبير و و- دون أن تفتح القلوب بهذا المفتاح فلن تفتح القلوب أبدا لأن كل واحد عنده مصالحه هو عارف ان ما شاء الله مشروعك هنا رائع جدا بس هو عنده مشروع تاني ومش عايز الخير يجي عن طريقك انت هيجي عن طريقه هو مصالح دنيويه اما اذا تغير قلبه كل شيء اتحل وكل شيء اتفتح وقلبه مش هيتغير الا اذا قلبك انت كمان اتغير الا اذا الناطق بالكلام كان صادقا الذي حدث مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من تغير القلب كانت نتيجة صدق ال- النية والعزيمة والإخلاص في قلب مصعب بن عمير وفي قلب أسعد بن زرارة اللذين دعواه إلى الإسلام لما كان الصدق في القلب انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان هي ديت الحقيقة اللي عايزين نفهمها وهي دي الطريقة الوحيدة اللي يمكن أن تستقر بها الأوضاع ده مش كلام مشايخ وده مش كلام دراويش يا اخوانا ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم مواقف السيرة النبوية وكتاب ربي عز وجل الرجل أسلم من لحظته قال ما أحسن هذا الكلام ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين إزاي ممكن أدخل في الإسلام قالوا له والله تشهد شهادة الحق وتغتسل وتصلي ركعتين الحمد لله بيت مسلم فعل ذلك سعد بن معاذ في ساعتها لا رجع يستشير أهله ولا رجع يستشير كبراء قوم قومه ولا رجع يشتر- يستشير اصحابه ولا عمل مجلس استشاري كبير جمع فيه الناس القريبه والبعيده ما درس اثار الموضوع المترتبه اتغير قلبه في لحظه اوعوا تفتكروا الناس بعيده عن كده مهما كان زعيم من زعماء ال- الاعراض والصد عن سبيل الله عز وجل فقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء المهم أن تتعاملوا بالطريقه السليمه خاطبوا باللغه التي خاطب بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس لغه القران ولغه السنه المطهره دخل في الاسلام سعد بن معاذ ماذا فعل رضي الله عنه وارضاه عاد الى قومه الى الاوس جمعهم جميعا ثم قال اي مكان لي فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا انت احسن واحد فينا واعظم واحد فينا فقام فيهم خطيبا وقال ان كلام رجالكم ونسائكم واطفالكم علي حرام حتى تشهدوا انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله الله اكبر صار الرجل داعيه في لحظات قليله لم يكن مجرد مسلم دخل في الاسلام لكن صار محركا لغيره اي خير دخل على الامه الاسلاميه باسلام سعد بن معاذ سعد بن معاذ لما اسلم وقال الكلمات هذه لقوم الناس الجموع بتتاثر جدا بالقيادات الكبيره الكاريزميه اللي زي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كلم كلمتين الناس كلها ما شاء الله لا جت سالت ولا عرفت ولا قرات القران الكريم ولا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شافته اصلا عايشين في المدينه والرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه في مكه على بعد 500 كيلو انت يا سعد بن معاذ في الطريق ده احنا كلنا معاك ما شاء الله هو في ناس كده إذا خاطبتها بالقرآن الكريم وفتحت قلوبها أتت ب- بغيرها معها وتغيرت مسيرة التاريخ بكامله لكن أصل الموضوع مش إنك تعمل معاه اتفاقية بيزنس تديله كرسي و- في مقابل كذا وتديله وضع اجتماعي معين في مقابل كذا لا لا الكلام ده كله ما بينفعش الكلام ده كله بينهار عند أول اختلاف وإحنا مجربين مجربين ياما قعدنا ياما قعدنا كحركة إسلامية وتيار إسلامي مع أهل الشرق والغرب من أصحاب المصالح إيه، اختلافات أيديولوجية كبيرة اتجاهات شيوعية اتجاهات نصرية اتجاهات علمانية اتجاهات ليبرالية تقعد معاه قعدتين عشان مصالح معينة تاني يوم يفكوا كل شيء ويحاربك ويقف قدامك وضدك ليه لأن المصالح اختلفت الحل الصحيح انك تفتح قلبه بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما يمنعش انك تعمل احلاف مع اهل الارض كلها بس دول مش رجالتك رجالتك الحقيقيين هم اللي هيؤمنوا بالله عز وجل تجردا له اخلاصا له ودي دورك انت انك تكلم الناس بهذه الطريقه وتعامل الناس بهذه الطريقه لانك في النهايه لا تريد هذا التمكين الا لتعبد الله به لا تريد هذا الاستقرار في الحكم والاستقرار في الوطن وفي الدوله الا لترضي به رب العالمين سبحانه وتعالى مش عشان احقق مطامع ومنافع خاصه بيا في الدنيا وتنتهي معايا وتموت معايا وخ- وخلصت على كده لا احنا عايزين في النهايه نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونرضيه عشان في الاخر يجازينا الخير كله يجازينا بالجنه فكان هو ده الطريق اسلمت قبيله الاوس كلها ما شاء الله دخلت في الاسلام في لحظه واحده باسلام سعد بن معاذ تغيرت احوال المدينه المنوره صارت المدينه الان مؤهله لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينه بعد اسلام سعد بن معاذ وبعد بيعه العقبه الثانيه واقيمت الدوله الاسلاميه على اكتاف هؤلاء ايه سر القصه كلها سر القصه كلها كلمات من القران الكريم قرات على قلب سعد بن معاذ بس يا اخوانا حل بقى الموضوع بتاعك دلوقتي تعالى حل مشكلتك في سد اثيوبيا تعالى حل مشكلتك في الخلاف ما بين الاسلاميين جوه البلد تعالى حل مشكلتك في سوريا تعالى حل مشكلتك في فلسطين حل مشكلتك في الاقتصاد حل مشكلتك في كذا ان تصلح قلوب العباد فإذا أصلحت قلوب العباد بهذا القرآن الكريم وبهذه السنة المطهرة وبهذا المنهج الإسلامي العظيم كل مشاكلك هتتحل ما بقولكش إن ده سحر ولا إن ده شيء غريب لا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحل هذه الم... يحل هذه المشاكل بإرادته وبنفسه سبحانه وتعالى ويهديك إلى الطريق المستقيم مصعب بن عمير عندما كان يتكلم مع سعد بن معاذ لم يكن يفكر فيما وراءه وما كانش بيفكر ان في هجرة هتيجي من مكة الى المدينة بعد اسلام هذا الرجل وما كانش فاهم ان بعد سنة او سنتين او ثلاثة هتيجي غزوة بدر نتيجة هذا الاتفاق اللي حصل و- وان معظم اهل بدر هيكونوا من الانصار من الاوس والخزرج الناس اللي اسلمت دلوقتي على ايديه في الموقف ده كل التداعيات الكبرى والفتوح العظيمة والانتصارات المجيدة والحالة الاستقرارية للمسلمين ونجاة المسلمين من الكرب الذي كانوا يعيشون في مكة وما كانش في دماغ مصعب بن عمير إنما كان يؤدي رسالة ربه فقط يصلح القلوب رضي الله عنه وارضاه بيتكلم بالقرآن الكريم كلام هادي جدا لطيف جدا ما في تعصب ما في عصبية ما في تشنج ما في أي شيء من الأشياء التي نراها عند كثير من الناس بمنتهى الهدوء شرح الكلمات بتاعته اتفتح القلب اتغيرت الدنيا كلها هو ده المنهج اللي عايزينه يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما على هذه الطريقة وكان يراعي قضية الدنيا ديت عارف ان الدنيا هي التي تفسد القلوب فدايما لازم يدي درس في هذا الموضوع ولازم يحذر اوعى الدنيا تغريك اوعى المنصب والكرسي والفلوس والوضع الاجتماعي ويغريك يجي حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه بعد ان اسلم فتح مكة وبعد فتح حنين كثرة الأموال وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله معاه أموال كتيرة جدا عمال يوزع بيدي ده 100 من الإبل وده 100 من الإبل وده 50 من الشياه وده ذهب وده فضة الراجل عينيه جت على الفلوس وعايز ياخد حتة قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع كل الفلوس وأنا قاعد أتفرج فعايز أطلب حاجة فراح الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني مد إيديه عايز حاجة مع إن حكيم بن حزام رضي الله عنه قبل أن يسلم كان من أشراف مكة وراجل عريق في الشرف وعنده أموال كثيرة وله هيبة وسطوة وكلمة لكن لما لقى الأموال الناس كلها بتضعف قدام الأموال فلما لقى الأموال بتوزع قال له يا رسول الله أعطني مد إيديه يا رسول الله أعطني فأعطاه صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل قال له خد ما كان يتمسك بالدنيا صلى الله عليه وسلم ما كان يحارب هذه الغزوات ولا يتحرك هذه الحركة ولا يدعو الناس حتى يحصل الأموال أبدا والله ما كانت في قلبي مثقال ذرة بالمرة ليست الدنيا في قلبي تماما صلى الله عليه وسلم فعايز فلوس خد يا عم فلوس احنا ما جمعنا كل هذا لأجل كنزه ولكن لإنفاقه في سبيل الله عز وجل فأعطاه مئة من الإبل فلما شاف نفسه معاه مئة من الإبل تعرفين مئة من الإبل في زمان ده يعني إيه؟ يعني تقريبا زي مئة سيارة في زماننا دلوقتي الإبل هي الشيء العظيم جدا عند العرب اللي بينتقل بيه في حياته كلها كتير جدا من العرب ما كانش عنده أصلا ولا إبل واحد فمرة واحدة ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة جعلت ديته أو فديته 100 من الإبل اللي يجيب راس محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا هو ليه 100 من الإبل شوف هذا القدر مع ان الموضوع خطير جدا لكن الكفار قيموا الموضوع بكده فالرسول صلى الله عليه وسلم في لحظه بيديله 100 من الابل فلما الراجل خد الرقم الراجل الرقم اذهله اخرجه عن شعوره قال له يا رسول الله قال بلى قال اعطني تاني اطلب تاني قام مديله 100 تانية كده مديله 100 تانية يا رسول الله اعطني تالت فاعطاهم 100 من الابل التالتة فاخد 300 في لحظة واحدة ثم قال له صلى الله عليه وسلم لقى ان قلبه ده متغير تماما قلبه ده بعيد قلبه ده متمسك بالدنيا قلبه ده فيه خطورة عليه مستقبلا كبيرة جدا جدا وإن كان حديث الإسلام لكن لازم يديله الدرس واضح قال يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا هذه أنا مقدر فتنتك اللي أنت مريت بيها ومقدر طلبك اللي أنت بتطلبه قال فمن أخذها باستشراف نفس فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها اللي ياخدها بنفس مترفعة سخاوة نفس ما يذلش نفسه ما يمدش ايديه لده ولا لده ولا لده حتى لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما تمدش ايديك الخير سيأتيك والرزق سيأتيك لو ربنا كاتب لك كرسي او ملك هتاخده يؤتي الملك من يشاء لو كاتب لك رزق مال هتاخده لو كاتب لك صحة هتاخدها لو كاتب لك ولد هتاخده كل شيء كتبه لك لا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع منك هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الآيات القرآنية ما أكثره فقال له من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذها باستشراف نفس ذل نفسه وأهان نفسه وقعد يطلب يقول لك كل حاجة هتاخدوها طب ادونا حتة طب ادونا حاجة طب كذا اللي بتسمعوه دلوقتي كلام قبيح للغاية وسمج للغاية وسيء للغاية عيب نوصل لهذا المستوى ومن أخذ باستشراف نفس لم يبارك له فيه ياخده ويضيع منه على طول لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وكان كالذي يأكل ولا يشبع يقعد كل مهما اديت له عمره ما يرضى ابدا ودي رساله بقولها ل- للرئيس وبقولها لرئيس الوزراء بقولها للوزراء و... لو انت بتكلم الناس بمنطق الماده فقط وبتعرض عليهم المناصب فقط دون ان تحرص على تغيير القلوب بالقران الكريم والسنه المطهره لن ترضيهم مطلقا لأنهم كالذين يأكلون ولا يشبعون بنص الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم هيفضل طول شوية عايز أكتر إن شاء الله حتى في الآخر خليته رئيس وزراء هو عايز يبقى رئيس عايز الآخر ولما يبقى رئيس عايز يتوسع وعايز إمبراطورية وشوف الدنيا هي الدنيا كلها كده كل أهل الأرض كده إلا من رحم الله عز وجل فالناس طمعانة في الدنيا وعايزة مهما تحاول ترضيهم لا يمكن ابدا ابدا هيرضوا عنك الا ان تغير قلوبهم. نعم تغيير القلوب بيد الله عز وجل، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن لكن له وسائل وله طرق مش الطرق بتاعته الاموال والمناصب، الطرق بتاعته زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اداله قال اموال ومناصب لكن اداله الدرس معاها وغير قلبه، الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم وقعت في قلب حكيم بن حزام. رضي الله عنه وارضاه كلمات اثرت يا اخوانا الناس فيها خير هذا راجل قاعد يحارب الاسلام والمسلمين اكتر من 21 سنه الكلام ده في سنه 8 من الهجره عندنا 13 سنه في مكه يسمع قران ما امنش و8 سنين في المدينه المنوره يعني ليه تاريخ من الصد والاعراض والنهي عن اتباع هذا الدين وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ما يستخسرش فيه الدرس الاسلامي والدرس الايماني فيديله هذا الدرس ويقول له هذه المعلومات القيمة الجميلة يعلمنا ويعلم حكيم لما حكيم سمع كلمتين دخلت في قلبه اتأثر أما رجع المية التالتة والتانية احتفظ بمية من الإبل على فكرة الكلام ده لو في مرحلة إيمانية بعد كده كان رجع كله لكن دلوقتي هو لسه برضه مسلم حديث فأما رجع 200 وقال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك شيئا أرزق يعني أنقص يعني عمري ما هاخد من حد حاجة لن أنقص أي إنسان من مالي شيئا مش هطلب أي أموال أو متاع من متاع الدنيا من أي حد مطلقا بعد ذلك والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك شيئا ومرت الأيام ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة أبو بكر الصديق وكثرت الأموال فتوحات بقى ما شاء الله في فارس وفتوحات في الشام وجاءت الأموال وبدأ سيدنا أبو بكر يوزع على الناس الأموال وأعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه حقه من المال فأبى أن يأخذه قال له لا يا عم أنا بتاجر أنا راجل تاجر وعندي تجارتي ومش عايز أموال منك قال له هذا حقك دي فلوس الدولة بتديها لك من حق قال له لا خلاص أنا وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم دي فلوسك وأنا اللي قسمتها وده خليفة المسلمين وده أبو بكر الصديق قال لقد قلت له والله لا ارزق احدا بعدك شيئا خلي الفلوس بتاعك معاك وما رضاش ياخد الفلوس مع ان هي حقه من مال الدوله لكن قال لا خلاص انا اتاجر واللي يجي لي من رزق من هوت هو ده ربنا قسمه لي ومرت الايام ومات الصديق رضي الله عنه وارضاه وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الاموال اكتر واكتر فسيدنا عمر بيوزع الاموال فوزع على حكيم رفض ياخد جاب الاموال بتاعته وجمع الناس وقال لهم ايها الناس اشهدوا انا اعطيه الاموال لحكيم وهو يرفض ان ياخذها ساضعها في بيت المال ان اراد ان ياخذها في اي وقت فهي حقه دي امواله ف ورفض ياخذها وظل حتى اخر لحظات حياته رضي الله عنه وارضاه لا ياخذ من احد شيئا ابدا ايه اللي حصل قلبه اتغير قلبه اتغير لا عاد طمعان في مال ولا قاعد طمعان في منصب ولا بيعمل مشاكل في الدولة ولا باصص ليمين ولا باصص لشمال هو فقط يريد أن يرضي الله عز وجل ليه؟ قلبه اتغير قلبه اتصلح ألا نعود إلى هذا المنهج العظيم؟ ألا نعود إلى إصلاح قلوبنا؟ ألا يعود العلماء والدعاء إلى دورهم الرئيسي في تغيير قلوب الناس؟ ألا يعود الحكام رئيس الدكتور مرسي من الناس الحافظة للقرآن الكريم ما شاء الله ومن الناس اللي عارفه ربنا سبحانه وتعالى ولها تاريخ طويل كذلك ليه يعني اخوان واقران والتيارات الاسلاميه الموجوده من السلفيين من الجماعه الاسلاميه من انصار السنه من الفضيله من الاصاله من كل الاتجاهات أنا لا أريد أن أحصي حتى لا أنسي لا أنسى أحدا هؤلاء كلنا ألا نعود إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونخرج الدنيا من قلوبنا ونتعامل مع قلوبنا كقضية رئيسية من قضايانا الماسة بدل ما أعمل مؤتمر كبير عشان أقول يا ترى هنعمل إيه في يوم 30 6 وأجمع الناس في مش عارف إيه و- واللي يقول لو آه، جمعوا أصوات أكتر من 13 مليون أكتر من الناس اللي انتخبها الرئيس أنا أنصح الرئيس بالاستقالة ده كلام يتقال برضه يعني ينفع نقول كده على رئيس منتخب ونرجع نعيده تاني والله اعلم مين اللي هيجي في الانتخابات المبكره اللي هم عايزينها دي عايزين يعملوها ليه مبكره عشان يجي واحد اسلامي تاني هو ده غرضهم عشان تنصح الرئاسه انها تستقيل لو 13 مليون اتجمعوا مين اللي جمع ال 13 مليون ممكن اي حد يجمعهم في البيت انت ضامن مين اللي, اللي كتب الاسماء ديت ولا مين اللي جمعها هتقعد تلف على 13 مليون تسالهم انتوا فعلا وقعتوا ولا ما وقعتوش اذا كنا احنا في الانتخابات ال ال الرسميه اللي بتاعه رئاسه الجمهوريه ولا بتاعه الاتحاد- مجلس الشعب بنطلب قضاء الاف القضاء وبنبقى عندنا مراقبين من كل الت- التيارات ومراقبين ل... وفي الاخر الناس بتشكك في النتيجه وتقول لك لا ده فيها تزوير هنا هنيجي انا اصدق ثلاثة أربعة الله أعلم بدينهم ولا بأخلاقهم ولا ب... ب... بورعهم بيقول لك أنا جمعنا 13 مليون يا جماعة 5 مليون يا جماعة 10 مليون وعلى ضوء الكلام دوت أقول للرئيس استقيل يا يعني هذا كلام نحتاج إلى مراجعات كبيرة جدا لقلوبنا الكلام ده كان المفروض يتقال لحسني مبارك الناس اللي كانت ساعتها بتقول لا لا ما حدش يطلع عشان ده حاكم وما أقام فيكم الصلاة وإن أكل مالك وإن ضرب ظهرك وإن كذا ما تطلعوش عشان ما تحصلش فتنة بدل ما نقول ساعتها للرئيس استقيل يا حسني يا مبارك عشان الشعب واقف ضدك اجي اقول لمرسي اللي انتخبناه ك ك كدوله كامله نجح فيها مش كتيار اسلامي كدوله انتخ اقول له استقيل لو دلوقتي بعد سنه كان لعب عيال احنا بنلعب دخلنا الانتخابات و... وقعدنا نا- بذلنا ال- الجهد ده كله وحمله انتخابيه وفي الاخر خدناه وبعد سنه لا مش لاعبين مش هنكمل احسن تستقيل بدل في كام كام واحد مش عايزينك في في البلد والله لو انتظرته عشان يجمع 100% من الجمهور على رئيس واحد هتنتظر الى يوم القيامه لا انت لا في مصر ولا في غيرها آه، اعظم الدول الديمقراطيه في العالم دلوقتي اللي طبقت التجربه الديمقرا- الديمقراطيه من سنين الرئيس شاب ينجح ب 51% و52% ولما بيجيب 54% بيقولوا ياه ده فوز ساحق فوز ساحق جايب 54 او 55% هو ده الحال يا اخوانا نرجع تاني نصلح قلوبنا ونرجع تاني لمساجدنا ونرجع تاني لقرآننا ونرجع تاني لسنتنا والله كل شيء هيتغير وجربوا هذا الكلام او بلاش اقول جربوا عيب اقول هجربوا هذا الكلام ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنهجه ارجعوا اقروا السيره النبويه وارجعوا اقروا فتره المدينه الاولى وكيف بنى صلى الله عليه وسلم دولته ارجعوا تاني شوفوا كيف كان يفتح القلوب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذا وذاك ارجعوا اقروا موقف حكيم بن حزام بروية وهدوء واقروا موقف سعد بن معاذ بروية وهدوء واقروا إدارته للدولة صلى الله عليه وسلم بروية وهدوء ما كانش عايش في جو لطيف صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل كبيرة جدا كان عنده منافقين جوه الدولة كتير جدا عايزين يقلبوه برضه وكان عنده يهود جوه الدولة وكان عنده قريش قريب بتحاربه وكان عنده فارس والروم عينيهم على الدولة وهو قرية صغيرة في العالم اسمها المدينة المنورة لكن عرف يقود السفينة إلى بر الأمان لن تقاد سفينتنا إلى بر الأمان إلا بالمنهج الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إلى القرآن نعود إلى السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
do do